يا شباب يا شباب يا شباب هل تعلمون ما معنى الحب الحقيقي أم أنكم غارقون في فتنة الحب وإن كنتم لا تعلمون فأكرمنا الله تعالى بفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار ليهدي إليكم أروع ما قدم الشباب وفتنة, الشباب وفتنة الحب
انسى ان احنا جايين درس احنا قاعدين قاعد انا راجل قاعد وسط اهلي وقاعدين بندردش مع بعض بندردش مع بعض تحب مين؟ لا تحب ربنا تمام ومين تاني؟ احب النبي واحب ابويا وامي واحب اخواني واحب زميلتي واحب زميلتي واحب زميلتي لا استنى أقف. لا استنى أقف. اقف بقى عند زميلتك
الشباب وفتنة الحب اول ما الشاب يخش الجامعه مش ايه كل دول بنات طول عمري بقى كنت بحلم ان اتجوز واحده جميله عينيها خضراء ووشها اصفر واسنانها زرقاء عايز اتجوز دراجون عايز اتجوز وتكون عريضه المنكبين مشيبه الفلنكات اه وهذه أمثلة من الواقع تخش الجامعه تلاقي اغلب الشباب والبنات عاملين ايه؟ ثنائيات كل خروف ساحب له معزه ده حتى في جوه شوارع اسمها ايه؟ شارع الحب انت عارف الشارع ده؟ كل الافلام بقى اللي شافها زمان عايز يطبقها فين؟ في الجامعه ما محروم بقى شوفوا شبيه بكيزه وزغلول قيس وليلى اخر حاجه كانت احمد ومنى في حد تاني يا جماعه حسن ونعمه لا دول مش ملتزمين دول ناقصين
الشباب وفتنة الحب قصة قصة يخش الشاب عجبته واحده عايز طبعا يكلمها يكلمها مره اثنين ثلاثه المهم في النهايه ايه؟ السناره غمز كلم كلم مره في اثنين في ثلاثه خلاص طب والله العظيم هنروح مكان عام مكان عام هنروح فين يعني؟ ايه رايك؟ حديقه الحيوان يبقى مننا نتكلم ومنها صله رحم
الشباب وفتنة الحب ويبقى كده ايه؟ ضربنا عصفورين بحجر اهو تتعرفنا على العيله واتعرف على العيله وربنا يكرمنا وبعدين يسالها بقى قولي لي بقى انت برج ايه؟ قلت له والله انا برج العرب وانا بقى برج الدلو قلت له ما هو باين
الشباب وفتنة الحب تلاقي الواحد من دول ماشي وعامل لك علامه على الفنان ايه؟ سأل ايه العلامه دي يا اخي العزيز الشيخ مش عارف كويس لا والله ده مولود حشري كيوفيد يا عم الشيخ ده اله الحب لا اله الا الله لا, الشباب وفتنة لا الحب تحقرن صغيره انك
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبال من الحصى
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس عايزين نقول ان الشاب اللي يتعلق قلبه بواحده في حب محرم يعني عايز اساله سؤال واسال برضه الاخت اللي قلبها تعلق بواحد برضه عايز اسالهم سؤال بالله عليك بالله عليك ازاي ممكن تقابله النبي يوم القيامه يا نهار أبيض؟ انا مش متخيل المنظر ده والله أنا مش متخيل المنظر.
وهذه أمثلة من الواقع حد فيكم مره نزل شباب قبر نزل شباب قبر وبيت واحد شفت منظر قبر عامل ازاي البنت اللي انت حبيتها يوم ما تموت انت لو نزلت القبر اتحدى لو هي وافقت تنزل تقعد معاك ساعه تقعد معاك ساعه
الشباب وفتنة الحب لا ده انا هختم بقى الحوار ده باعظم واكبر مصيبه انا وقفت عليها ان اغلب اللي بيموتوا في الاوقات الحاليه دلوقتي شباب كان ربنا بيقول لكم فوقوا بيقول لكم فوقوا شوف رحمه ربنا كده ايه والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
من اجل الشباب اللي نفسهم يتوب من اجل الشباب اللي نفسهم يتوب من اجل البنات اللي نفسهم يتوب من اجل البنات اللي نفسهم يتوب قوم وصلي وابكي بين يديه وقول له يا رب ماليش غيرك ماليش غيرك نجيني من الفتن دي خلصني نجيني من الفتن دي نجيني من الفتن دي نجيني من الفتن دي خلصني يسر إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الشباب وفتنة الحب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة المجنونة المباركة وفي هذا المكان المبارك أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا وإياكم مع الحبيب محمد في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة ما زلنا في مسيرتنا في دروس رسائل إلى الشباب الحقيقة درس النهاردة في غاية الأهمية وهو يعالج مشكلة من أكبر المشاكل التي تشغل يعني جل شباب المسلمين وهي مشكلة الشباب وفتنة الحب شباب وإيه؟ وفتنة الحب فالموضوع النهارده عاطفي جدا يعني فربنا يبارك فيكم يعني فنحن الليله على موعد مع درس بعنوان الشباب وفتنه الحب حقيقه قبل ما ابدا في الدرس النهارده هتسمع مني كده مصطلحات ده مش كلامي والله ده كلام الشباب في الجامعه انا يعني قعدت اكلم كتير جدا من شباب الجامعه طوال الاسبوع اللي فات واعرف منهم ايه المشاكل اللي حاصله بسبب الموضوع دوت واعرف منهم المصطلحات اللي بيتناولوها فيما بينهم وبين بعض عشان اتكلم باسلوب الشباب ونوصل للشباب من خلال الشباب فيعني عشان بس لما اقول بعض الكلام كده ما تقولش ده الشيخ حبيب قديم ولا بتاع ربنا يحفظنا يحفظكم يعني. اه انا حبيب قديم بس بحب ربنا يعني ربنا يبارك فيكم فيعني ايه يعني هتكلم النهارده بلسان الشباب عشان نوصل لحل مشكله من اكبر مشاكل الشباب في هذه الايام الا وهي آه، الشباب وفتنه الحب وطبعا بنتبسط في اسلوبنا مع دروس الشباب بالذات على وجه الخصوص هي كل الدروس المفروض تكون بسيطه جدا لان احنا آه، بنخاطب الشباب اللي لسه ما التزمش عايزين ربنا يكرمه ويعني ويرحب بالاخوه الافاضل اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظهم فبنحاول نتبسط اكتر في دروس الشباب لان اللي هيسمعها في الغالب شباب نفسه يلتزم فلازم يسمع ايه المشكله اللي بتشغله ايه الحل بتاعها فربنا يحفظنا يحفظكم تعال نبدا الموضوع من اوله بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وخلقنا الله عز وجل من أجل غاية جليلة أخبر عنها جل وعلا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانه وتعالى وأنعم علينا بنعمه الكثيرة فقال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن النعم دي كلها كل هذه النعم لابد ان هي تصب في نعمه واحده يقول جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي مع ان نعم كثيره قال نعمتي ايه هي النعمه ورضيت لكم الاسلام دينا واخبر الحق جل وعلا ان كل النعم الى زوال فيما عدا نعمه واحده اللي هي نعمه الايمان والاسلام قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تيجي بقى بكل النعم ديت تزول إلا نعمة الإسلام يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دي أعظم نعمة تفضل نعمة الإسلام معاك لحد آخر لحظة في حياتك حتى آخر لحظة في حياتك لو مت على نعمة الإسلام شوف بقى البشرات بقى أهل الاستقامة بقى بشرهم الله عز وجل ببشرات غالية وبشرهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ببشرات غالية يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فين الكلام ده إمتى يا جماعة؟ ساعة الاحتضار عند السكرات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ما تخافوش من اللي جاي ولا تحزنوا على الدنيا اللي انتوا سبتوها وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم البشرى الثانية يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وصلت انك دخلت القبر ومعاك نعمة الإسلام تسأل عن ثلاث حاجات من بينها نعمة الإسلام تسأل من ربك ربي الله ما دينك دين الإسلام من الرجل الذي بعث فيه ما صلى عليه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولما تيجي تخش الجنة برضه تدخل الجنة بعد رحمة الله تدخل بإيه بنعمة الإسلام يبقى تدخل الجنة ابتداء برحمة الله النبي هو اللي قال كده قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله حديث البخاري ومسلم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى فتيجي تخش الجنة تدخل بنعمة الإسلام يقول جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون مين هم بقى الايه اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون كم من بين بقى النعم وده موضوع النهارده كم من بين النعم اللي ربنا أنعم بها علينا نعمة القلب نعمة القلب اللي هو أصلا مناط الإيمان القلب في الدنيا محل إيه؟ النية وفي الآخرة محل الحساب تيجي في الدنيا أي عمل بتعمله لابد إن أنت تستحضر نية لابد إن أنت تستحضر نية يعني أي عمل من غير نية كأنه جسد بلا رأس ملوش لازمة أصلا أنا بصلي ليه؟ مش عارف يعني بتصلي لمين لله ولا لمين؟ والله ما عارف ما ينفعش طب بصلي بس لغير الله برضه ما ينفعش طب بصلي لله ينفع خدت بالك يبقى لازم استحضار ايه استحضار نية النية دي فين يا جماعة في القلب يوم القيامة زي ما قلنا قبل كده القلب ده عامل زي ايه زي النجفة النجفة اللي انت بتحطها جوه كرتونة الكرتونة ديت ليها لازمة بوقت بسيط جدا من ساعة ما تجيب النجفة من المحل لحد ما تعلقها في غرفة الصالون الكرتونة مهمة عشان تحفظ النجفة ووصلنا ان احنا علقنا النجفة ترمي الكرتون هو نفس الحكاية الجسد ده لحماية القلب لحد ما توصل للقبر الجسد يفنى وما في القلب قد سطر في الصحائف عشان تتحاسب عليه يوم القيامة خدت بالك بقى عشان القلب مهم ازاي يبقى ربنا أنعم علينا بنعمة القلب القلب ده لازم يحب ولازم يكره طب ما يحب بس وبلاش يكره لا لازم يحب ويكره لازم يحب أولياء الله ويكره أعداء الله وهو ده ما يتمش غير كده لابد من ولاء وبراء شوف سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنهما يقول والله لو قمت الليل كله لا ارقد وصمت اليوم كله لا افطر وانفقت كل اموالي في سبيل الله ثم لم اصبح وانا احب اولياء الله وابغض اعداء الله لخشيت ان يكبني الله عز وجل على وجهي في نار جهنم يبقى لازم احب الناس اللي ربنا بيحبهم واكره الناس اللي ربنا بيكرههم سبحانه وتعالى يبقى لابد من حب وكره والانسان فطر على ان يحب وان يحب حد يعرف يا جماعه يعيش في الدنيا دي من غير ما يحب ويتحب مفيش حد يقدر يعيش كده يعني اتخيل انت لو انت عايش في مكان لا انت بتحب الناس اللي معاك ولا هم بيحبوك طب بالله عليك تكون تعيش ما ينفعش لازم احب واتحب لكن الحب دوت لازم نوظفه بالطريقه الصحيحه التي دلنا عليها الله ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا الحب شيء جميل اه جميل جدا مفيش احلى من الحب والواحد لازم يحب طبعا لازم تحب ولو ما حبيتش يبقى ما عندكش قلب لكن احب مين واحبه ازاي واحبه ليه هو ده موضوع يبقى لازم نعرف يعني ايه نحب ونحب مين ونحبه ليه وازاي في حب يا جماعه ممكن يوصلكم لاعلى درجه في الجنه يوصلكم للفردوس الاعلى وفي حب عياذا بالله يهوي بالعبد الى يعني ادنى درجه في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم تعالوا نشوف الموضوع بقى من اوله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو الذي يعلم ما الذي يصلحنا صح ولا لا ربنا قال كده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق فهو يعلم ما الذي يصلح هذا العبد اديك مثال بسيط خالص لو انت اشتريت عربيه والعربيه دي انت اول مره في حياتك تشوف عربيه في الدنيا دي ومعكش الكتالوج بتاعها هتشغلها ازاي ممكن بدل ما تحط بنزين تحط ايه مياه معدنيه هتمشي هتبوظ صح لا ممكن بدل ما تمشي بيها على الارض تقول لها خلاص حلوه مش عربيه امشي بيها على الحيطه هتبوظ برضه هتتقلب تقول بدل ما امشي لقدام انا امشي ورا وانا مغمض ما انت معكش كتالوج مش عارف طيب ربنا خلق جواك القلب ده القلب اللي هو محل النية محل الحب محل الكره القلب ده يا رب استعمله ازاي ربنا بيقول لك تستعمله ازاي ليه لان هو اللي خلق وخلق جواك القلب وخلق فيك العاطفة الحب والكره فربنا بيوجهك بقى تعمل ايه بالقلب ده ربنا سبحانه وتعالى ايه والذين امنوا اشد حبا لله اي حد يتعلق بحاجه من الدنيا يعذب بنفس الشيء اللي ايه اللي قلبه اتعلق بيه انما لو قلبك تعلق بحب الله تتنعم تعيش في جنه في الدنيا في جنه في البرزخ في جنه يوم القيامه هو ده الحب اللي احنا بقى ايه اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده قلبك ده اول حاجه واعظم وظيفه تستعمله فيها ايه ان انت تحب ربنا في قبل عندك من ربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا لما تكلم عن المشركين وحبهم للاصنام وللدنيا ولا قال ايه والذين امنوا اشد حبا لله مش لاي حد لا لله خد بالك القلب ده لو فرغته من كل شيء الا من محبه الله هتعيش في جنه يعني ما احبش حد تاني لا احب بس لو حبيت حد وحبيت تدخل حب جوه قلبك مش هيخش الا تحت بند اللي هو لله بحب امي ليه علمونا في المدارس زمان زي ما انتم عارفين انا بحب امي عشان حملتني تسعة اشهر صح كده مش ده كان موجود في كتاب عادل وسعاد في الحديقه اه فانت يقول لك تحب امك عشان ايه عشان حملتني تسعة اشهر ورضعتك قد ايه سنتين قلنا قبل كده في امهات استندلوا ورضعوهم لبن صناعي ما يتحبوش لا يتحب بس ليه لله يبقى انا ما بحبش امي عشان رضعتني ولا اكلتني ولا عشان حملتني لا انا بحبها عشان ربنا امرني احبها يبقى حب الام طاعه لربي خدت بالك المثال عامل ازاي طيب يبقى عايز احب امي ادخل الحب بتاع امي ده في قلبي لله يخش بحب زوجتي عشان ايه عشان حلوه وزي القمر لا مش هينفع عشان ما شاء الله ست بيت وطباخه وما شاء الله وتطبخ الطبخه ما شاء الله توديك على الاسعاف لا يعني فاهم ازاي؟ يعني لا بحبها عشان هي ربنا امرني ان انا احبها. والنبي عليه الصلاه والسلام وصاني بالزوجه فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء يبقى انا بحب زوجتي لله بحبها ايه لله لان خد بالك طب لو انت حبيتها عشان هي جميله بعد ثلاث اربع سنين الجمال بتاعها سيذبل خلاص او على الاقل لو فضلت حتى جميله عينك هتتعود على جمالها فمش هتحس انها جميله ايه اللي يبقى هنا بقى ان انا بحبك لله طب عجزت كبرت بقى عندها 70 سنه ما بقاش فيه لا جمال ولا بتاع بقى ولا حتى اسنان ولا اي حاجه برضه بحبها لله شوف قد ايه عشان ربنا يجمعك بيها في الجنه وتبقى في الجنه زي القمر بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيعوضك بقى تستحمل وتلاقي هناك ايه الثمره بفضل الله عز وجل يبقى اي حد تحبه تحت بند لله بفضل الله عز وجل طب بالله عليك سؤال صغير بنقول للشباب طبعا انا مش بخاطب الشباب اللي قاعدين قدامي انا عارف ان كل اللي قاعدين قدامي اخوه افاضل طبعا انا بكلم الشباب اللي ممكن يسمعوني بعد كده يعني انا مش بكلم النهارده بقى الشباب اللي قاعدين قدامي بقول لهم انتوا بتحبوا بقى وتتحبوا وعاملين علاقات في الجامعات لا انا بفترض كل اللي قاعدين قدامي ناس اخاطب وكل الاخوات اخوات فضلاء بفضل الله لكن احنا بنخاطب الشباب اللي ممكن يسمعوني بعد كده بنقول هل يستوي انسان يعيش من اجل بنت بيحبها او واحده عايشه من اجل ال boyfriend بتاعها مع واحد تاني عايش حياته كلها في محبه الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل ممكن يسوي ده بده؟ طبعا لا يمكن فالله أولى من يحب أولى من يحب ليه؟ رزقك وخلقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة يبقى من باب هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان لازم أصرف محبتي كلها لمين؟ لله وبعد كده لمين؟ لرسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لازم أحب النبي أه طبعا اما كنتش أحب النبي أحب مين؟ ده أحب مخلوق على وجه الأرض إلى قلب كل مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال كده صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حديث البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ويقتصر كل دوة المولى عز وجل لك ايه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا سلام النبي أولى بك من نفسك حتى ان بعض السلف قال لواحد عشان يوضح له الايه دي قال له هب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم تعرض للقتل ناس هيقتلوا النبي أتود في تلك اللحظة أن تقدم نفسك فداء للنبي قال له أجل والله أقدم نفسي فداء قال له فتلك المحبة فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وسلم ويا ما شفنا طبعا الصحابة قد إيه دفعوا عن النبي قد إيه بذلوا كل حاجة ويمكن حكينا قبل كده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه عمل إيه في غزوة أحد يا جماعة طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد انضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنت متخيل واحد قايم بيحارب جيش كامل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم 39 ضربه بالسيف لحد ما اصيبت يده بالشلل سيدنا طلحه عاش بقيه حياته وايديه ديت مشلوله بسبب كثر ضربات السيوف التي كان يلتقي بها الضربات اللي كانت موجهه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان سيدنا ابو بكر اول ما يذكر يوم احد كان يبكي ويقول هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله يا سلام طب شوف محبة النبي بقى والصحابة لله قبل ما نتكلم عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف النبي كان من ضمن الدعاء الجميل بتاعه حديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح عايزك بس تحس يعني إيه إنسان عايش همه كله إن أنا أنا بحبك يا رب أنا عايش من أجلك حياتي كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه اللهم إني أسألك حبك يا سلام أمنية غالية يا رب أنا بسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك شوف بقى تلاميذ النبي بقى خدوا الدرس ده وتعلموا بقى شوف سيدنا حنظلة حديث رواه الحاكم بإسناد حسن الملائكة غسلته رضي الله عنه وارضاه سيدنا حنظلة في ليلة دخلته يا شباب في ليلة دخلته ومتجوز واحدة جميلة جدا وبعد أن أتى زوجته أراد أن يبتسم سمع منادي الجهاد ينادي في غزوة أحد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي طيب أنا هجهز نفسي وأطلع على طول وراه طب أغتسل وأطلع خمس دقايق لا أطلع عشان ألحق الجهاد في سبيل الله سبحان الله فخرج وهو جنب فقتل في غزوة أحد فالصحابة ما كانوش لاقيين مية يشربوا لقوا سيدنا حنظلة جسمه كله مبلول مية وحواليه زي بركة مية مية كتير جدا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجل والذي نفسي بيده لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة يا سلام شوف قد ايه نعم غسلته الملائكة حبه لله خلى كل شيء يهون عنده في ان هو لازم يقدم حياته لله سبحانه وتعالى سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي هو كان حبيب النبي قبل البعث لكنه فضل على الشرك 21 سنة لحد ما أسلم في عام الفتح سبحان الله وبذل كل شيء في حياته راح بعد ما النبي عليه السلام مات راح يحج ثلاث مرات أول سنة راح خد معاه ألف شاه ونحرها وأطعم فقراء الحرم وفي العام اللي بعده خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم في العام الثالث خد 100 عبد مكتوب في رقابهم عتقاء للرحمن وأعتقهم جميعا في يوم عرفة ثم توجه إلى الله عز وجل وقال اللهم إني قد أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بأن تعتق رقابتي من نار جهنم يا سلام عند موت حكيم بن حزام كان يبكي ويقول الكلمة بقى هو ده الشاهد كان بيقول كلمة جميلة أوي كان يقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات عند تلك الكلمة يا سلام شوف الخاتمة الجميلة سيدنا معاذ بن جبل اللي هو مقدام العلماء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه وارضاه عند الموت يدخل عليه ملك الموت يسمعه الصحابة ويقول مرحبا بالموت مرحبا حد فينا يقول الكلام ده لو انسان بيحب ربنا فعلا فعلا هيرحب بالموت ما هو النبي قال كده من احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فسيدنا معاذ دخل عليه ملك الموت فبيقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب ده انت غبت عني كتير ده انا كنت في شوق عظيم للقاء الله زائر مغب وحبيب جاء على فاقه لا أفلح من ندم يا سلام شوف خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه حديث البخاري لما أسره المشركون في أرض التنعيم وعايزين يقتلوه إيه اللي حصل وهم مطلعينه عشان يقتل أبو سفيان كان لسه مشرك فقال يا خبيب أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق إيه رأيك تروح بيتك ونجيب سيدنا محمد عليه السلام يشنق مكانك قال لا والله ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة يا سلام ويقول نشيد بن خالد خبيب بن عدي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعة يعني مش مهم يا رب إيه اللي يحصل لي أنا لو هقطع حتت من أجلك أنا راضي يا سلام شوف قد ايه الحب يا جماعه اخر حاجه عتبه الغلام ده من التابعين عتبه الغلام ده كان يقول ايه سيدي ان تعذبني فاني احبك وإن تعفو عني فإني أحبك يا سلام والله يا أخوانا الناس دي كان كلامها عالي قوي وكان إحساسها مرهف جدا الواحد لما بيقعد كده يعني يتأمل كده أحوالهم وكلامهم الحلو والله الواحد ساعتها بيحتقن نفسه والله سبحان الله ففرق كبير جدا يا شباب فرق كبير بين واحد ميت في حضن واحدة في الحرام عياذا بالله وبين واحد مات وهو ساجد بين يدي الله شفت الفرق بين ده وده ده احنا قلت لكم قبل كده قصه الشاب اللي راح بانجوك وعياذا بالله كان على موعد مع بغي من البغايا فتاخرت عليه فلما جاءت اول ما شافها من شده شوقه الى هذه البغي سجد لها ومات وهو ساجد يا سبحان الله فرق كبير بين السجدة دي وبين وانت ساجد في قيام الليل وبتبكي وتقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب انا بحبك وتموت عند هذه الكلمات فرق كبير جدا شوف سيدنا عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن سيدنا علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر رضي الله عنه وارضاه ومات أنس بن النضر وهو يشم رائحة الجنة والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله شوف بقى الفرق بين دولت بين الصحابة الكرام دولت رضي الله عنهم وارضاهم وبين العشرين فتاة اللي رموا نفسهم من البلكونات بعد وفاة العندليب الأسود يعني كأني نزلتك دلوقتي من السماء السبعة لفين؟ آه للأراضين السبعة تخيل وطلعت الجرايد بقى شهداء العندليب يا سلام ايه الحلاوة دي شهداء العندليب بس انا على حد علمي انا قريت ان ابواب الجنة كام؟ ثمانية ما فيهاش ولا باب لشهداء العندليب دول هيخشوا منين الله اعلم من نقطة استيراد من الدليل الله اعلم فاهم ازاي؟ اه شوف بقى فرق كبير جدا من صحابي يقتل وهو يصلي وبين واحدة رايحة ترمي نفسها العندليب مات لا حياة بعد العندليب خلاص وتروح رمي نفسها من الدور العاشر يا ستير استر يا رب امال لو كان بيصلي كانت رمت نفسها من برج القاهرة يعني سبحان الله طيب يبقى نحب ربنا ونحب مين تاني يا جماعة النبي وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما قلت من قبل الحديث البخاري ومسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين بس مش حب وبس مش حب بقى كده يعني ايه يعني حب آه، كلام وخلاص مش يجي واحد النهارده لا بيتبع سنه النبي ولا بيصلي ولا بيصوم ولا محجب بناته ولا عمره سجد لله ويجي يوم القيامه تساله بتحب النبي بحبه طب والله العظيم انا ما كان في مولد من موالد بتاع النبي إلا لما باكل فيها علبتين حلاوه لوحدي بحبه انا هو انا بحبه بعقل ده انا بحبه حب جنون فاهم ازاي يجي يوم القيامه رايح بقى فين النبي اهو عند الحوض يجي يروح يلاقي النبي بيقول له سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل غيب الف سلامه يا ابو حلاوه فاهم إزاي؟ خلي الحلاوه بقى والحصانه بقى والايه والعرايس تنفع فاذا لازم حب لازم اتباع لازم اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولازم يكون في أثر أثر يعني حتى يا أخي وأنت ماشي كده يبقى سمت النبي كده على وجهك يبقى أثر اه، اتباعك للنبي باين عليك في أخلاقك في معاملاتك عشان كده دايما يا إخوة معلش سامحوني دايما بركز على نقطة الأخلاقيات والسماحة والرحمة اللي تكون ما بيننا يعني دايما بحب إيه إن إحنا نكون في أي درس يعني انسى ان احنا جايين درس احنا قاعدين قاعده انا راجل قاعد وسط اهلي انا بقولها كده دايما وكنت بقولها لكم دايما في مسجد الفتح احنا قاعدين وسط اهلنا وقاعدين بندردش مع بعض كل ما في الامر بذكركم بالله وانتم بتذكروني بالله مجرد ان انا اشوفكم كده يعني فعلا الانسان ايمانه بيزداد كل اللي احنا عايزينه ان احنا يبقى فيه تواصل وتراحم ومحبه بينا تجمعنا يوم القيامه في ظل عرش الرحمن وان احنا نتفق من دلوقتي ان احنا كل منا يشفع في بعض البعض نيجي يوم القيامه كده واخد بالك يبقى ايه المجموعه بتاعت مسجد العز بالله قاعده فاهم ازاي كله يشفع في بعض ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب يبقى نحب مين تاني نحب النبي صلى الله عليه وسلم ده انا اذكر موقف احد الدعاء بيحكيه سبحان الله موقف عجيب الناس يا جماعه كانوا رايحين يعتمروا بعد ما اعتمروا عملوا العمره وكده قالوا نروح زياره ايه مسجد النبي لان طبعا النيه عند زياره مسجد النبي زياره المسجد مش القبر فراحوا هناك الناس كلها ايه بعد ما راحوا هناك وصلوا ركعتين في الروضه ومش عارف ايه فمزق ورايحين يزوروا ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فواقفين بقى قدام قبر النبي مجموعه كبيره جدا من الناس واقفين بقى السلام عليك يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء قد اديت الامانه وبلغت الرساله عمالين بقى وبكاء وخشوع مش عارف ايه وفي عز اللحظه ديت واحد ممثل مشهور راح معدي راح واحد من اللي واقفين وعمال يرمش وانا مش فلان ده قال له هو جري وسابوا النبي وراح على مين؟ على الفنان وكله صلى على الله يبارك فيك حته بس كده مع تحياتي الله يبارك فيك مفيش مصور هنا فالمهم ايه قعد سبحان الله واحد منهم بيقول له يا سلام على اخر فيلم حضرتك عملته يا جزاك الله خيرا والله والله ما قصرت الا في حق الله يا سلام سبحان الله وبعدين احد الدعاه رحمه الله قال له يا عم الحاج هو انت جاي السعوديه غلط؟ يعني انت كنت رايح تعتمد في الكويت بطريقه غلط يعني؟ يا عم الحاج ساب النبي وراح لل فاهم ازاي؟ آه. والذين امنوا اشد حبا لله فاهم ازاي؟ يبقى تحب ربنا تحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب مين تاني يا جماعه؟ نحب اهل الايمان الناس المنوره اللي قاعده قدامنا دول ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب نحب بعض وما احبكش ليه ده انت اخويا واجتمعنا على اصل الايمان واصل على العقيده والتوحيد وربنا أكرمنا وجينا في بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا ويذكرنا الله في من عنده وإحنا ماشيين ربنا سبحانه وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات ويقول لملائكتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم تساوي كام دي؟ والله العظيم كتير ولا كنوز الدنيا كلها ولا كنوز الدنيا تساوي بس إيه قد غفرت لكم تخرج من هنا نظيف مفيش اي حاجه زي زي ما بقول لك كل درس وانت ماشي من تمام النظافه يعني من تمام النظافه عشان تكمل النظافه تماما سلم على اخوك بحب كده وقول له انا بحبك في الله هتلاقي الذنوب عماله ايه تصل اتفضل على الجنه هتلاقي نفسك خارج من هنا ما شاء الله صفحه بيضاء صفحه بيضاء لحد يوم الثلاث اللي جاي اذنبت ذنب 2 3 10 100 تيجي تاني تنضف وهكذا يبقى نظافه مستمره ربنا يحفظنا يحفظنا يبقى نحب مين نحب اهل الايمان يقول صلى الله عليه وسلم حدش بيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود بسند صحيح النبي بيقول ايه من احب لله حب لمين لله مش قدم السبت بقى وخليل عشان تلاقي الحد واللي تخدمه النهارده هتلاقيه بكره ومش عارف- الكلام بتاع الناس دي ما ينفعش يا اخوان احنا بنعمل عمل لله من احب لله وابغض برضه لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم عايز تدوق حلاوه الايمان حب اخوك في الله يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء إيه دي تاني حاجة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار عافانا الله وإياكم من النار حبك لإخوانك يكون سبب زي ما قلنا في أن أنتم الاتنين تشفعوا لبعض يوم القيامة لا يخليها يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الا المتقين هم دول بس اللي ايه اللي بيحبوا بعض يوم القيامه الباقي كله اعداء كلما دخلت امه لعنت اختها اما اهل الايمان يا سلام تقعد بقى كده ماسك في ايدين اخوك وداخلين الجنه مع بعض وقاعدين على الارائك هناك زي البشوات فاكر بقى لما كنا بنقعد في المكان الفلاني وفاكر لما كنا مش عارف بنعمل ايه وفاكر ايام الصيام وقراءه القران وايام الذكر وايام إيه؟ وتقعد تفتكر بقى الايام الجميله اللي احنا عشناها وربنا يحفظنا ويحفظنا يبقى طالما انا عندي قلب نرجع بقى الموضوع يبقى لازم احب تسال بقى شاب تحب مين يقول لك احب ربنا تمام ومين تاني احب النبي واحب ابويا وامي واحب اخواني واحب زميلتي لا استنى اقف اقف بقى عند زميلتك دي تحب مين احب زميلتي الله ايه ده هو في حديث بيقول من احب زميلته دخل الجنه ها حد لو الحديث ده لا ده كلام مش مظبوط زميلتك دي بتحبها ليه؟ مش اختي في الله، لو اختك في الله طب بتحبها ليه يعني؟ اصبحت مشكله كبيره جدا يا شباب وهو ده موضوع النهارده بقى. اصبحت مشكله م- مش عارفين يعني ايه حلها ازاي، لكن فعلا ليس لها من دون الله كاشف. اكبر مشكله ان الحرم الجامعي اصبح الان بؤره لايه؟ لقصص العشق والغرام والحب والهام. افلام جوه بتتمثل. ايوه حاجات عجيبه الشكل. يعني انا اعتقد ان اي مؤلف لافلام الحب والغرام عايز يقلب يخش الجامعه يقعد ساعتين ويروح بيته يقعد يكتب كل اللي بيشوفه نسال الله العفو والعافيه طبعا لو جيت تقول لبعض الشباب بعض الشباب مش ملتزم طبعا بالله عليك انت وانت في الجامعه حبيت كم مره في سنه اولى ولا ثانيه يقولوا لا في الاربع سنين يعني لا ما تعبتش فاهم ازاي؟ واحد يقول لك لا والله السنه ما كنتش فاضي كان المنهج صعب حبيت 15 بس اه ده راجل زاهد ده. اول ما الشاب بيخش الجامعه يا جماعه وكل الكلام اللي بنقوله ده على لسان الشباب انا جايب كلام من لسان الشباب كده وبنقله لكم بالحرف حتى انا كاتبه قدامي اول ما الشاب يخش الجامعه هيلاقي طبعا بنات كتير جدا فاول ما يخش، ايه ده كل دول بنات بس فرصتك بقى يا ابو خليل تنقي بقى اللي انت عايزه والستايل اللي انت ايه بتدور عليه طول عمرك انا طول عمري بقى بتمنى بقى هو بيقول كده طول عمري بقى كنت بحلم ان اتجوز واحده جميله عينيها خضراء ووشها اصفر واسنانها زرقاء عايز عايز يتجوز دراجولا بقى فاهم ازاي؟ وتكون عريضة المنكرين مش ريبة الفلنكات اه مواصفات خاصة اخيرا لقاها عايز بقى يحافظ بقى عليها طب يا عم الحاج انت عندك امكانية تتجوز؟ لا ما عنديش امال هتتجوز امتى؟ لا يعني ان شاء الله بس احنا بس بنربط كلام وبعد كده ان شاء الله ايه ربنا يكرمك تخش الجامعة تلاقي اغلب الشباب او الاغلب مش كله طبعا اغلب الشباب والبنات عاملين ايه؟ ثنائيات كل خروف ساحب له معزة واخد بالك وهيمانين بقى كل واحد ماشي في ايه ده حتى في جوه شوارع اسمها ايه شارع الحب اسمه كده ولا صح انت عارف الشارع ده واخد بالك شارع الحب جوه جوه الجامعه ويبقى عين الشاب ابوه عمال يصرف عليه دم قلبه غلبان يعني وطول الليل والسهران وشغال ثلاث ورديات ها شنجي وكينجي ورنجي فاهم ازاي عشان يصرف على ابنه وعشان ابنه يروح الجامعه يعمل ايه يشتغل حبيب مش رايح يطلب العلم ولا يتعلم ولا ينفع بلده ولا ينفع دينه ولا ينفع اهله ابدا رايح عشان يشتغل ايه حبيب وكل الافلام بقى اللي شافها زمان بقى فاهم زمان دي كلها رواسب بقى ربنا عافانا فيه كل الافلام بقى اللي شافها زمان عايز يطبقها فين في الجامعة ما محروم بقى اعدادي وثانوي بقى كلهم خناشير قاعدين مع بعض ما فيش ومنها واحدة قاعدة معاهم ما صدق بقى انفتح دخل الجامعة لقى كم بقى من البنات ايه ايه ده كل ده فينفتح بقى كل الافلام اللي شافها من زمان افلام ايه بقى سألت الشباب طبعا روميو وجولييت بكيزة وزغلول فاهم ازاي؟ عنتر وعبلة قيس وليلى اخر حاجة كانت احمد ومنى في حد تاني يا جماعة حسن ونعمة لا دول مش ملتزمين دول دخلوا السينما فاهم ازاي؟ اه كل الافلام بقى بتاعت زمان هو عايز يطبقها فين؟ في الجامعه. فاهم ازاي؟ وتلاقي الواحد من دول ماشي وعامل لك علامه على الفانيلا ايه؟ تساله ايه ايه العلامه دي يا اخي العزيز؟ انت تعرفهاش؟ لا والله ده كيوبيت ده ايه كيوبيت ده؟ يا عم الشيخ مش عارف كيوبيت لا والله يا ابني ده مبيد حشمي كيوبيت يا عم الشيخ ده اله الحب لا اله الا الله هو كمان في اله للحب يا سبحان الله يعني احنا حتى الان لم نتعلم التوحيد بقى فاهم ازاي؟ اله الحب وبقى دلوقتي في ايه عيد الحب المهم سبحان الله يدخل الشاب والكلام ده برضه على لسان الشباب انا عمال بقى كده الحته دي يقول لي اول ما يخش عياذا بالله انا طبعا هذكر بس الايه التشخيص ده في خمس دقائق ونخش بقى على علاج المشكله يعني مش هنقضي الدرس كله في الوصف ده يخش الشاب عجبته واحده عايز طبعا يكلمها صح ولا لا؟ اه ده اللي بيحصل بين الشباب يكلمها مرة اتنين تلاتة فاهم ازاي؟ يعني مرة تتقل مرة مش عارف ايه المهم في النهاية ايه؟ السنارة غمزة كلمها طبعا عايز اقابل حضرتك عشان بس نتكلم في الموضوع ده عشان بس إيه؟ ربنا يكرمنا وانا ببحث عن اخت فاضله وزوجها ومش عارف ايه الكلام ده كله انا ما اقدرش مره في اتنين في ثلاثه خلاص طب والله العظيم هنروح مكان عام مكان عام يعني نروح فين يعني ايه رايك حديقه الحيوان يبقى من هنا نتكلم ومنها صله رحم واخد بالك ويبقى كده ايه ضربنا عصفورين بحجر اهو تتعرفي على العيله واتعرف على العيله وربنا يكرمنا وبعدين يسالها بقى قولي لي بقى انت برج ايه تقول له والله انا برج العقرب ما شاء الله جزاك الله خير ده برج العقرب ده مائي اه مائي طيب وانا بقى برج الدلو تقول له ما هو بالي وده برج ايه ده ده ترابي تقول له ما شاء الله مائي مع ترابي الاثنين لما نتجوز يعملوا ايه اه الحمد لله فاهم ازاي فده ده حال يا جماعة الشباب اللي عايشين وقلوبهم خالية من محبة الله إنما اللي قلبه مليان حب لله والله العظيم هيعيش في سعادة لا يعلمها إلا الله هياخد وقت الجامعة وقت الجيش وقت مش عارف إيه، كله هيحتسب كل الوقت ده طاعة لله ويغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى تلاقي بقى أخونا بقى روميو ده قاعد في المحاضرات طبعا قلبه اتعلق بواحدة قاعد طبعا مش فاكر ولا كلمة من الدروس اللي بياخدها كل ما يفتح الكشكول ويقول لك افتح الاجنده من هنا الاقي صورتها في وشي يجي ياكل فول يلاقي صورتها عايمه على الزيت خصوصا لو كان زيت حار فاهم ازاي؟ ما هو لو اكل كباب طبعا هيفقد الذاكره فلازم فول ويقعد مش عارف ايه المهم يعني يفضل حياته كلها مشغول ايه؟ بهذه الانسان لو هي اتجوزت ممكن يتجنن ولو هو اتجوز واحده غيرها هي كمان ممكن ايه؟ تعمل زي شهداء ايه؟ العندليب طيب نسال الشاب ده انت دلوقتي عمال بتعلق نفسك بواحده وتعلق واحده بيك جاهز تتجوز دلوقتي؟ يقول لك لا طب هتتجوز امتى؟ يعني انا فاضل لي اربع سنين دراسه طب وبعد الاربع سنين يعني هخش الجيش وبعد الجيش اشتغل شويه عشان اساعد ابويا طب وبعد كده يقول لك يمكن اسافر بره وبعد ما اسافر بره يمكن اخش جوه وبعد ما تخش جوه يعني يمكن افكر بعد كده بقى ان انا اتجوز واحده غيرها انا بعمل اكل هتتجوز واحده غيرها كمان طب وليه تشغل نفسك من دلوقتي ما ربنا يكرمك بلاش العذاب ده كله واشغل نفسك بمحبه الله سبحانه وتعالى لا ده انا هختم بقى الحوار ده بأعظم وأكبر مصيبة أنا وقفت عليها إيه هي؟ بعض الشباب أنا بقول بعض الشباب يعني عدد قليل بيتصل بيا ده الكلام ده بقى أنا سامعه شخصيا بالتليفون يتصل بيا يقول لي والله يا عم الشيخ أنا أنا كنت زمان بحب واحدة وماشي معاها وبعدين يقول لي وبعد كده الحمد لله ربنا أكرمني والتزمت ودعيتها إلى الله فالتزمت دلوقتي بقى الموضوع بقى مختلف عن زمان أنا دلوقتي بقى بحبها في الله والله العظيم ده كلام حقيقي طب بتعمل ايه بتحبها في الله هتعمل ايه ما فيش حاجه ما بيننا غلط غير ان انا ليل ونهار بكلمها في التليفون طب الكلام ده ما يبص يقول لي طب اعمل ايه انا ما بعملش حاجه اكتر من اني بكلمها وابعت لها مسجات ليه عشان نعين بعض على ايه على طاعه الله ابعت لها message واخد بالك ما تنسيش الليلات يا سمسمه قيام الليل تقول له حاضر تقوم هي قايمه بقى تصلي قيام الليل وهي ساجده في قيام الليل واخد بالك يا رب يكون بيحبني زي ما بحبه فمس... يا سلام على قيام الحاجة fantastic قوي فمس... قيام ليه؟ ورب الكعبة الكلام دوت سمعته من أكتر من شاب يا إخوانا الكلام ده أصلا ما يجوز ما يجوز ده لو انت خاطبها خاطبها اصلا ما يجوز لان الخطبه عباره عن ايه وعد بالزواج وليست هي الزواج ما هياش جواز لكن هي وعد ايه بالزواج انما انت يجوز لك الكلام ده كله امتى بعد ما تعقد بقت مراتك بقت مراتك اتكلم معاها ودردش معاها ويقول لها الكلام الحلو وهي تقول لك الكلام الحلو الغريب ان الكلام الحلو كله ما بيتقالش الا قبل الجواز وبعد الجواز نسال الله العفو والعافيه القاموس كله بيتمسح يعني الواحدة من دول تقول لك ده أنا بشحت من جوزي كلمة بحبك تقول له بتحبني يقول لها والله يجوز يا أخي الله يبارك فيك قول لها كلمة حلوة إيه المشكلة فدي زوجتك حبيبتي يعني ما كانتش هي تسمع الكلام الحلو منك هتسمعه من مين سبحان الله والعجيب يا شباب بقى سبحان الله الاعجب من ده كله وتسامحوني ودي اخر نقطه قبل ما نخش في الموضوع العجيب ان احنا خدنا الكلام ده كله منين من الغرب هل ممكن احنا نكون الشباب دولت اللي عملوا علاقات غراميات والكلام ده كله هل ممكن يكونوا الشباب دول اللي اتعلموا الكلام ده من النبي عليه السلام طبعا لا حاشا لله النبي ما علمنا الا الاخلاق والاداب والمعاملات الطيبه والسلوكيات الجليله النبي عليه السلام يعني ربنا وصفه قال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم لكن مشكلتنا ان احنا بنقلد مين الغرب بناخد كل ما عند الغرب الا التقدم بس بيعملوا مش عارف افلام عنف نتعلم العنف افلام حب نتعلم الحب يعني مش عارف ايه نتع- المهم اي حاجه حد ما اخر حاجه اخ بيحكي لي خبر خبر حقيقي والله بيقول لي تخيل ان في في بريطانيا قعدوا ثلاث سنين يقدموا ما اعرفش اسمه مجلس العموم هناك ولا اسمه ايه حاجه كده زمان الشعب عندنا قعدوا يقدموا يقدموا طلبات ان عزك الله قالوا احنا دلوقتي بلاد الحريات الشخصيه خد بالك ركز معايا بسمع ما انصرف صلى الله عليه وسلم قال لك احنا بلد ايه الحريات الشخصيه من حق يا اخي اعمل اي حاجه طالما انا ما بتعرضش لايه لامن البلاد طيب يعني عايز تعمل ايه آه، انا مثلا واحد عايز يتجوز معسل من حق اه والله ما بهزر الكلام ده حقيقي والله واحد تاني عايز يتجوز عزك الله حمار مفيش مشكله وبالفعل بعد ثلاث سنين من الطلبات المتقدمة هناك لمجلس العموم وافقوا على أول جوازة تعقد بين بني آدم عزك الله والله العظيم الكلام ده حقيقي بين بني آدم وبين حمار تخيل طبعا هم كانوا ناقصين الموضوع ده في الأول ف... فمز- لحد ما وافقوا عليه تخيل بقى لما واحد بني آدم طول بعرض بعقل وراح يتجوز عزك الله حمار تخيل منظر زي كده تخيل أنا أول ما سمعت الخبر ده وتسامحوني ودي اخر حاجه قبل ما نخش في الموضوع كده ولو عايزين ايه مش تبقوا من الدرس مش مشكله المهم بس عايزين نرد انا قعدت اتخيل الفرح ده اول مره العظيم ما قدرتش اتمالك نفسي لا اول ما اول ما قال لي الخبر ده قلت له طب لحظه بقى خمس دقايق كده اعيش كده مع الفرح ده راجل قاعد في الكوشه وقاعد جنبه الانسه كان زي ملبسها طقم بامبرز وطبعا هي مش مقطوعه من شجره طبعا العيله جايه واخد بالك العيله جايه طبعا ايه ام العروسه وابن العروسه ومش عارف ايه وابن خالها وابن عمها وكله ايه جاي برطع فاهم ازاي؟ اه فاهم ازاي؟ وطبعا جايين بقى طبعا ام العروسه بقى لما تخش اتزغرت اه انتوا عارفين وطبعا كله جاي ينقط بقى إيه اللي جايب لها شويه تبن واللي جايب لها بوكيه برسيم مش عارف ايه وهو قاعد جنبها بقى في الكوشه واول ما تبدا المزيكا تسمحي لي يا حبيبتي بالرخصه دي فانا متخيل يعني معلش سامحونا هي بره يعتبروا الموضوع ده بره الدرس بس انا بتخيل بس العقول اللي اتركبت هناك دي حاجه غريبه جدا وطبعا بعد كده بعد ما يتجوزوا وتحب نقضي الشهر العسل في انيس جيبه ان شاء الله سبحان الله كل ده يا اخوانا وان كنا بنضحك عليه الا انها ماساه ماساه في ايه؟ ان النهارده اغلب شباب المسلمين بيقلدوا الغرب بالعبث بتاع الغرب وبالعقليات التعبانه بتاعت الغرب وهم مفكرين ان الحضاره كلها فين عند الغرب مع ان الحضاره كلها فين يا جماعه في ظل الاسلام ولذلك ان شاء الله هعمل لكم محاضره قريب اسمها الشباب وصدق الانتماء تعرف يعني ايه ان انت بتنتمي لامه عزيزه بتنتمي لمين اصلك وجدودك هم مين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تتعلم العزه تتعلم الكرامه تتعلم الصدق تتعلم الاخلاص تتعلم الوفاء تتعلم كل مكارم الاخلاق من مين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه طيب نخش في موضوعنا ايه الاسباب يا جماعه اللي خلت الشباب او اغلب الشباب يقعوا في الحب المحرم نخش بقى من ناحيه الوجهه الدينيه بقى ايه الحل في المشكله دي ايه الاسباب الاول وايه الحل اول سبب يا جماعه ما يختلفش عليه اثنين البعد عن الله وخلو القلب من محبه الله والله لو حبيت ربنا فعلا حب صادق لا يمكن تعمل حاجه تضر ربنا ابدا ربنا قال ايه والذين امنوا أشد حبا لله لا يمكن تكون بتحب ربنا حب صادق وتعمل حاجة تغضبه أبدا ده يا راجل ده أنت لما بتحب إنسان عزيز عليك لا يمكن تعمل حاجة تزعله صح ولا لا وده إنسان فلله المثل الأعلى يبقى من باب أولى لما تكون بتحب إنسان وحريص جدا ما تزعلوش يبقى من باب أولى إن أنت لما تحب ربنا ما تعملش حاجة تغضب ربنا ولذلك الواحد بيزعل قوي لما تيجي تقول لواحد بلاش تعمل كذا يقول لك ده مكروه مش حرام أقول له ماشي طب انت بتحبني يقول لي بحبك اقول له تعمل حاجه انا بكرهها يقول لي طبعا لا اقول له سبحان الله بقى انت مش عايز تعمل حاجه انا بكرهها وبتعمل حاجه ربنا بيكرهها سبحانه وتعالى خد بالك ده يقبح في محبه العبد لله لما تيجي تقول لواحد النهارده ما بلاش الدخان ان شاء الله نعمل درس عن الدخان ان شاء الله قريب ما بلاش الدخان ما بلاش المخدرات ما بلاش كذا فيقول لك دي مش حرام دي مكروهه هي حرام بس هب انها مكروه لو افترضنا جدلا ان هي مكروهه وهي اصلا حرام هل تعمل حاجة ربنا بيكرهها يبقى ده بيقضح في محبتك لله لو محبتك صادقة خالصة لله لا يمكن تعمل حاجة ربنا بيكرهها ده أول حاجة البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله ثاني حاجة التربية الخاطئة إن كتير من الآباء يا جماعة مش عارفين يعني إيه مسألة إن هو ربنا استرعاه عليه النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن قبل ومن بعد يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يا اللي رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مشكلة المشاكل النهاردة إن كتير من أباء كتير من أباء بيظن إن أعظم حاجة وأغلى حاجة يقدمها لبنته إن هي لازم يكون معاها شهادة جامعية يقول لك هو ده السلاح اللي يحميها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده والله ما في سلاح ينفعها في دنيتها ولا في اخرتها الا ايمانها بالله خد بالك هذا السلاح اللي انت بتظن ان هو سلاح لو بنتك مش خدت ماجستير بس لو بنتك خدت آه، ليسانس وماجستير ودكتوراه وتزوجت ثم طلقت لانهدم كل سلاح عندك يبقى السلاح اللي انت بتظن ان هو سلاح كله بيتدمر مع كلمه انت طالب بس خلصت يبقى اذا اعظم سلاح تحصن بيه بنتك اللي هو ايه اللي هو سلاح الإيمان والتقوى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كان سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول والله إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك بيقول لابنه الكلام ده بيقول أنا بزود في صلاتي صلاة النافلة يعني رجاء إن ربنا يحفظني في الابن ده فكل ما تعوز إن ربنا يحفظ ولادك تزود في طاعة الله وفي البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى يبقى إذا أهم حاجة التربية السليمة بعد إيه مسألة إن الإنسان يكون محب لله سبحانه وتعالى ثالث سبب من أسباب وقوع الشباب في هذه المشكلة تبرج النساء شيء طبيعي لو واحد ماشي ولاقي أخت منتقبة ماشية ما شاء الله عفيفة محترمة أخت فاضلة ماشية هو مش شايف منها حاجة فلا يمكن ان هو يتعلق باي شيء هو شايف ما هو شايف حاجه اصلا انما الثاني ايه مشكلته مشكلته ان الثانيه اللي شايفها متبرجه فشايف عينيها شايف شعرها شايف وشها شايف جسمها عياذا بالله فبيتعلق بجمالها مش بشخصيتها بيتعلق بجمال هذه ايه الفتاه وممكن يكون فيها من المسالب ومن الاخلاقيات السيئه الكثير والكثير ممكن هو يتغاضى عن كل دوت في مقابل ان هي جميله ولذلك احنا بنعيب على كتير من الشباب انه يركز فقط لما بيجي يتجوز انه يركز بس على انها جميله وبس. احنا بنقول في المقام الاول النبي اختار لك ايه؟ الدين. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ تنكح المرأة لأربع، يعني ايه تنكح المرأة لأربع؟ الحديث ده جاء على سبيل الإخبار، كأن النبي بيخبر مش بيقول لك لازم تتجوز واحدة صفاتها دي الأربع صفات دول، لا، ده النبي بيقول في الغالب النساء لما حد بيتجوز واحدة منهم بيتجوزها لصفة من الصفات الأربعة أو للأربعة أو لثلاثة منهم أو اثنين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاظفر فوز فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يداك يعني تلتصق يداك بالتراب والتراب هو مصدر الخير والنماء وضحت طيب تربت يداك يبقى نصيحه النبي ان انت ايه تبحث عن اخت متدينه ما تيجي تدور يا جماعه انا عايز اخت الله يبارك فيكم ذات دين طيب واحده عندها دين وجميله افضل من واحده عندها دين ومش جميله احنا معاك في الكلام ده يعني لما تكون متدينه وجميله شيء حلو ملوش حرام واحدة جميلة ومتدينة وذات حسب أفضل من واحدة جميلة ومتدينة بس خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ لكن الأصل اللي بتبني عليه بقية الأشياء دي كلها إيه؟ الدين. أول حاجة تختارها الدين. ولذلك سبحان الله أنا أعرف إخوة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وأزواجهم وأولادهم يقول لي سبحان الله تزوجت واحدة ما هياش جميلة في نظر الناس لكن في عيني أنا هي أجمل واحدة في الدنيا عندها من جمال الروح ومن حسن التبعل للزوج ما لم تره في أي امرأة شوف ربنا بيعوض منين المسألة مش مسألة يا إخوانا الواحدة لازم تكون جميلة آه الواحدة حتى لو كانت حتى بسيطة الجمال آه لازم تتزين لزوجها وتقدر تعمل اللي تعمله عشان فعلا إيه تجعله يعني يكون سبب في إن هو يغض بصره وإن كانت المسألة في البداية والنهاية زي ما قلنا مش مسألة إن أنا لازم تكون زوجتي جميلة عشان أغض بصرك أنت لو ما غطيتش بصرك قبل الزواج والله ما هتغض بصرك بعد الزواج افهم المسألة دي مسألة غض البصر مش متوقفة على انك تتجوز بس يعني بعض الشباب يقول لك ايه والله لما اتجوز ده هغض بصر اقول له لا لو اتجوزت هتبص اكتر ليه؟ لانك انت هتبتدي تقارن بين زوجتك وبين اللي اجمل منك فهمت المسألة عامله ازاي؟ امال ايه اللي يحكي لك عن ده كله؟ الوازع اللي في قلب كل مؤمن اللي هو ايه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى ثالث حاجة من اسباب وقوع الشباب في المشكلة دي اللي هي ايه؟ التبرج. وكتير من نساء المسلمين الا من رحم الله عز وجل النهارده بيقولوا سمعنا واطعنا لبيوت الاسياد. السنه دي الموضه ايه؟ الموضه السنه دي نفتح 50 سم من قدام والسنه اللي بعدها 50 سم من ورا واللي بعدها من كل ناحيه بقى وربنا يكرمه لا دي مشاكل فطبعا الشاب غصب عنه مش لاقي يتجوز وشايف بنات قدامه بالمنظر ده وسبحان الله وفتن شديده فتن شديده جدا والالتصاق عجيب جدا طبعا الواحده قاعده جنب الواحد في البنش في المدرج طبعا فتن شديده في النهايه لو ما عندوش وازع ديني قلبه هيتعلق بواحده من دول ويمكن اكتر من واحده ويمشي مع دي النهارده ومع دي بكره ونسال الله العفو والعافيه وفي النهايه اهو كله حب مزيف ولحد ما ينال غرضه وانتهت المشكله والبلاء اللي احنا بنسمعه في النهايه لا ده عارف يتجوز ولا يعرف يتجوز ينتشر بقى الحرام من زواج عرفي لده لده لده والبلاء اللي احنا شايفينه نسال الله العفو والعافيه رابع حاجه الاختلاط الاختلاط بين الشباب والبنات سبحان الله أعظم حاجة تتقرب بها المرأة إلى ربها عز وجل إن هي تقعد في بيتها لا تخرج إلا لحاجة ماسة وفي حدود الضوابط الشرعية خارجة تخرج بحجابها مش متعطرة ماشية جنب الرصيف أو فوق الرصيف رايحة في مكان ما فيش اختلاط راكبة مواصلات ما تركبش مع الرجالة تروح هناك في العمل في مكان فيه نساء بس وهكذا عشان تحافظ على دينك دينك أغلى من أي حاجة أغلى من العمل ومن الوظيفة ومن الزوج ومن الأولاد ومن أغلى من كل ده كله أغلى حاجة عندك دينك عشان تحافظ على دينك وتحافظ على إخوانك المسلمين ما يفتنوش بسببه ولذلك سبحان الله لما نيجي نتكلم عن واحدة مثلا متبرجة طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما يعني نحب نتألف قلب أي واحدة متبرجة عشان ربنا يكرمها وتستر نفسها وزي ما قلنا قبل كده ان احنا راضيين منها اي خطوه لو غطت بس شعرها بشر وجت بس حضرت دروس وربنا يكرمها بعد كده هتزداد يوم بعد يوم ان شاء الله فالمهم ان احنا نقول ايه نقول لابد يكون في دعوه رحيمه لكن بنقول لها لازم تخاف على نفسك ازاي النهارده هي ممكن تكون صايمه يوم في رمضان خارجه في الشارع وهي متبرجه تسببت في افساد صوم 200 واحد اتفتنوا بسببها وقعوا في معاصي ضيعوا صيام يوم في رمضان يبقى ليها كام يوم يبقى عليها 199 يوم شوف المشكلة بقى منين؟ يبقى ايه الاختلاط في أماكن العمل وسبحان الله والله يا جماعة ما في أعز ولا أعظم من شرع الله أنا أذكر قصة صغيرة كده قصة سمعتها بودان من راجل واحد في أمريكا راجل مصري عايش في أمريكا بقاله يا 19 يا 20 سنة حاجة زي كده على مصر ولاده كلهم اتولدوا في أمريكا هنا فلما اتولدوا في أمريكا اتربوا في مدارس أمريكية فطلعوا النشأة بتاعتهم كلها حضارة أمريكية خلاص ما قدرش يظبط فيهم حاجة يكلم بناته عن الحجاب مفيش استجابه يكلم ولاده عن الصلاه مفيش استجابه بيحكي لي بيقول لي في يوم من الايام هو اللي بيحكيها بنفسه بيقول لي في يوم من الايام لقيت بنتي بنته في ثانوي في مدرسه مختلط قاعده بقى مع ايه مع شباب وكده فبيقول لي جايالي وجايبه لي واحد زميلها وداخل عشان ايه تذاكر ايه يا بنتي ده قالت له ده صديقي جورج فقال لها صديقي جورج راح بيه فين قالت له اخش اذاكر قال لها تذاكري ايه هي سايبه بنتي ازاي تخش البيت ومعاكي واحد مش عارف ايه قالت له ايه ده انت ما انتش لارش يعني ليه كده؟ المهم كلمه منه كلمه منها راحت ضربه له ايه؟ 911 911 مش اللي بيروح مشيت نصر لا لا واخد بالك؟ اه 911 ده معروف هناك على فكره هناك ممنوع ان انت تضرب ابنك ابنك اللي انت بتربيه ممنوع انك تضربه لو ضربت ابنك اللي عنده ست سنوات ولا خمس سنوات المهم يعرف يتكلم يعني وطلب لك البوليس يسجنوك اه والله ممنوع تضرب اي حد من عيالك فراحت البنت ايه رفعت سماعه التليفون و911 جه البوليس تحس هناك البوليس فاضي ما حاجه يعني اول ما تتصل تلاقيه قدامك على طول جوه البوليس في ايه؟ قالت لهم دادي رافض انه دخل صديقي ايه ده انت جننت يا جماعه احنا ناس شرقيين وما ينفعش الكلام ده يعني ايه ما ينفعش تعالى نظبط لك مخك ده مخك ده فيه حاجه خدوه اسبوع في اسم الشرطه نفضوه عملوا له غسيل مخ رجع بقى ايه متظبط اول ما دخل البيت هو بيحكي لي القصه وهو متاثر جدا يعني بيقول لي اول ما دخلت البيت بنت قالت له ها يا دادي عقلت قال لها عقلت يا بنتي فقال تاني يوم بقى جايبه ايه جايبه له جورج فاحنا داخلين نذاكر قال لها هو ما تذاكرش يا بنتي ده حتى الاخ جورج اخ فاضل يعني انسان يعني اتفضل يا اخي شوف اهلا وسهلا فدخل قعد ذاكر معاه قال لي فضلت جوايا يعني اقول لك ايه الغل اللي في الدنيا فضل متكون في قلبي لحد ما عايز انتقم من بنتي دي باي طريقه بنته اللي هو مربيها سبحان الله يشاء المولى عز وجل قال لها بص يا بنتي والله انا كنت فاهم الدنيا غلط وفعلا انت صح في الحق والله بس انا بقى نفسي اكافئك بقى على الايه على المعروف اللي انت عملتيه معايا ده وان انت فعلا فهمتيني الدنيا صح انا هنزلك مصر نتفسح شهر كامل عند عمي ماشي يا حبيبتي قالت له ماشي يا دادي جزاك الله خير وراح نازلين مع بعض بيقول لي ركبتها الطياره من هنا واول ما نزلنا مطار القاهره بيقول انا كنت ناوي اول ما اروح البيت اخلص عليه انا ما استحملتش اوصل البيت اول ما نزلت مطار القاهره ومجرد ما نزلنا من الطياره ودخلنا صاله الركاب شوف بقى اللي ربنا قدرنا عليه كاراتيه كونغ فو تايكوندو واخد بالك بيقول لي لحد اما خليته وشها ده بيشر دم في المطار بقى انت تعملي فيا كده انا 911 تعملي فيا واخد بالك؟ وتعملي فيا كده وتجيبي لي الاخ شرش ومش عارف مش عارف ايه المهم بيقول لي بقى رحت هناك قعدت في البيت شهرين بقى في مصر هنا اقول لها ناوليني كوبايه ميه تقول له حاضر وبتقولي لي حاضر دب بالكوبايه في وشها حضري الغدا حاضر وبتقول لي كمان حاضر بالطبق بيقول لي فضلت ارب فيها واكسر فيها شهر كامل او شهرين كاملين لحد ما قلت لها ها هنرجع نبقى شرقيين في امريكا ولا نخلينا قاعدين هنا باحترامنا قالت له لا خلاص نرجع نبقى شرقيين هنا سبحان الله الشاهد النهارده كله ان هو نفسه اخطا في ايه انت النهارده فرحان بالقعده هناك ليه؟ فرحان بالقعده هناك عشان قرشين طب ما انت ضيعت اولادك ضيعت رعيتك والمولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره خامس حاجه من اسباب المشكله ديت اصدقاء السوء تلاقي الشاب قاعد في الجامعه وقاعد جنبه شاب محترم غلبان مسكين رايح عشان يتعلم يقول له انت عارف انا معلق كام واحده كام واحده فلانه وفلانه وفلانه ومش عارف يقعد يحكي له بقى عن مغامراته العاطفيه ورحنا مش عارف فين مره واتفسحنا في اسوان ورجعنا رحنا اسكندريه ومش عارف ايه انا دي عيني لسه يعني قطه مغمضه يسمع من ده ويسمع من ده فجأة الموضوع ايه تحول بالنسبة له ان هو كمان نفسه ايه نفسه يخوض نفس التجارب دي عشان يحس ان هو راجل زي اصحابه يبقى اذا ايه بقى اصدقاء السوء سبب من اعظم اسباب وقوع الشباب في موضوع الحب المحرم سادس حاجة عدم غض البصر البعد عن ايه عن غض البصر يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قال وقل للمؤمنات احسن في بعض النساء فاكره ان غض البصر ده خاص بالرجال بس لا وانت كمان يا اخت تغض بصرك عن الرجال اه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن خد بالك بقى العين دي مفتاح للقلب العين مفتاح للقلب اول ما تبص هتلاقي الصوره بتطبع فين في القلب هتاذي نفسك وهتاذي دينك وهتاذي حياتك وهتاذي نفسك وهتعذب نفسك بسبب كتر البصر وبسبب البصر المقصر خشيت الجامعة ربنا يكرمك غض بصرك امسك المصحف اقعد اقرا فيه امشي اذكر ربنا سبحانه وتعالى دخلت المحاضرة اقعد مع اخين زمايلك اقعدوا مع بعض كده خلصت المحاضرة روحوا المسجد خلص في الصلاة ارجعوا تاني المحاضرة خلصت روح بيتكم عايز في نهاية الأسبوع تتفسح روح مكان آه، محترم وتفسح فيه ايه المشكلة بس المهم في النهاية حاول تحافظ على نفسك مسألة عدم غض البصر دي مشكلة تعرف عاملة زي ايه عاملة زي واحد نفسه ياكل كباب خليكم معايا ده يعني فواحد مثلا عايز ياكل كباب ونفسه ومعهوش فلوس ياكل كباب ففي واحد بتاع محل كباب على ايه على الرصيف التاني ننصحه نقول له ايه ما تعديش على الرصيف التاني ليه هتاذي نفسك هتمشي هناك هتشم الريحه وتقعد تقول مش قادر فاهم ازاي وهتتاذى يمين وشمال وبطنك تمغص وتتعب طب وليه حود انت من الشارع التاني امشي من جنب بتاع الفول اكرم ليك وافضل تمشي جنب بتاع الكباب وبعد كده تقول ايه شوف بقى المصايب اديني شميت الريحه اديني مش عارف بطن مغط طب ليه ما كان من الاول نفس الحكايه تمشي تقعد تبص لدي وتبص لدي وتبص لدي وفي الاخر ما عندكش قدره ان انت تتزوج يبقى انت اذيت نفسك وضيعت ايه وضيعت حياه خدت بالك طيب وخد بالك نظرتك لاي واحده درجه من درجات الزنا ربنا عافينا عافيه حديث رواه مسلم النبي بيقول ايه العينان تزنيان دي درجة درجة من درجات الزنا العينان تزنيان وزناهما النظر وممكن في الوقت ده يا شباب الشيطان يخش لك في الحتة دي بقى لو انت في الجامعة عمال تبص لدي وتبص لدي وتبص لدي هيجي لك الشيطان يقول لك بس بقى خلي عندك دين بقى وسيب الصلاة ليه؟ إذا كنت انت عمال تبص للنساء وعامل لي بقى ان انت متدين مش عارف ايه امال يعني ده انت مش نافع بقى قدام الفتنه البسيطه دي مش قادر تستحمل لا لا لا سيبك بقى من الموضوع ده الموضوع ده مش بتاعك خالص ويعقدك وللاسف بيخليك تسيب التزامك كله خدت بالك طيب وزي ما قلنا زي ما قلنا قبل كده الحريقه الكبيره ممكن تكون سببها ايه حب صغار عود كبريت اه ومعظم النار من مستصغر الشر لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى سابع حاجه من اسباب وقوع الشباب في الحب المحرم الاعلام الهابط وحدث ولا حرج تلاقي اغلب التمثيلات والمسلسلات والاغاني كلها بتدور حوالين حاجتين حوالين العلاقات الغراميه وحوالين المشاهد المثيره بس مفيش غير كده صح ولا لا يا شباب اغلب الافلام شغاله على كده يا قصه حب يا قصه مش عارف ايه المهم في النهايه اشياء تخدش حياه اي انسان في الدنيا تبعد نفسك عن اسباب الفتن علشان ربنا يكرمك وتقدر تكمل حياتك من ضمن الحاجات برضه تعمل حاجه هم تسع حاجات تامن حاجة تأخير سن الزواج نعمة كبيرة يا شباب والله نعمة كبيرة جدا ان ربنا يكرم الاخ او الاخت ان هم يتزوجوا في سن مبكر الزواج ده عصمة فضل على السنة النبي عليه السلام سماه نصف الدين شو ده؟ ان ربنا يستمر الزواج فقد ايه فقد اتم لك نصف الدين فاتق الله في النصف الاخر فالمسألة مهمة جدا ان انت لما تتزوج بتحصن نفسك من ان انت تقع في اي حاجة تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وطبعا لازم يكون الزواج ده لله لازم يكون الزواج لله سبحانه وتعالى مش بتزوج بقى علشان ومش لا لا خلي نيتك دايما لله انا بتزوج عشان اعيش في اختي مسلمه واعيش في نفسي ربنا يكرمني بسريه يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وتكون يكونون في عباده الله عز وجل كل ده ايه في ميزان حسناتك بفضل الله تسعه خضوع البنت بالقول ان بعض البنات تتعمد تلقى صوتها قوي على الاخر حتى هي ممكن يبقى صوتها اصلا غليظ وشديد وصعب كده فاهم ازاي ولما تيجي بقى تلاقي رجاله معدين وتقعد بقى ما شاء الله تحنن بقى وال- والصاد تطلع سين والسين تطلع دال حاجات كده فاهم ازاي وتظبط الحروف عندها ايه تظبيطه معينه هم عارفينها شوف ربنا قال ايه لامهات المؤمنين اللي هم ما فيش حد افضل منهن ابدا قال جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا ممكن شاب يفتن بسماع واحده في التليفون ممكن والله صوتها بتنعم صوتها اكتر من اللازم يسمع صوتها يفتن بصوتها يحبها من غير ما يشوفها عياذا بالله يبقى الخضوع بالقول من اسباب الفتنه طب العلاج بقى يا شباب سمعت ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم العلاج يكمن في ايه برضه في عناصر اول عنصر من اسباب العلاج يا شباب الاعتصام بالله زي ما قلت لك احنا مش بنتكلم الشباب اللي قاعدين قدامنا كلهم افاضل ان شاء الله احنا بنتكلم الشباب اللي هيسمعونا بعد كده بنقول له اعتصم بالله وقعت في الفتنه ديت ايه النجاة من الفتنة ديت ان انت تعتصم بالله تلجأ الى الله تقوم وتصلي وتبكي بين ايدين ربنا تقول له يا رب خرج الفتنة ديت من قلبي انا مش عايز اي حاجة في قلبي الا محبتك انت واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف اول حاجه يا شباب ان انت تعتصم بالله تقول له يا رب نجني بالفتن يا رب انا مش حمل هذه الفتن نجني منها يا رب واخرجني منها سالما اه وادعي قبل ما تخش وانت برضه في عز المكان ده ادعي قول يا رب يا رب نجني من الفتن غض بصرك امسك المصحف اقرا فيه تلذذ والله العظيم اجمل لذه في الدنيا يا شباب لذه ان انت تعيش في طاعه ربنا اللي بيبص للنساء ده بيتمتع ولا ما بيتمتعش بيتمتع صح ولا لا؟ ما نختلفش في كده ماشي لكن متعه سامحني يعني بتعريف ايه يعني بتبص لواحده خدت منها ليه ولا حاجه فتنت نفسك وخلاص لكن انت لما تغض بصرك ربنا هيلقي حلاوة في قلبك لا يعلمها الا الله خدوا بالكم الكلام ده انا بقولوش للشباب بس انا بقوله بقى برضه للبنات بقول لها لما تغض بصرك عن اي شاب ربنا هيقذف في قلبك حلاوة لا تدانيها حلاوة على وجه الارض اجمل نعمه في الدنيا غض بصرك عن الرجل ربنا يكرمك يوم القيامه بلذه النظر الى وجهه تغض بصرك عن الفتاه ربنا يكرمك بنعمه النظر الى وجهه سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه الاعتصام بالله تاني حاجه الحرص على الزواج المبكر ان انت لو عندك امكانيه ايه هي الامكانيه ايه امكانيه الزواج النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج طيب ايه هي يعني ال- القدره يا اخي حته اوضه بحمام وفرشها اي فرش ربنا يكرمك واهم حاجه بس ان الايمان يسكن في هذا المكان هتعيش في سعاده ما بعدها سعاده وياما شفنا ناس والله العظيم حالتهم لا يعلمها الا الله يعني اقول لك ايه فقر شديد جدا ورغم ذلك عايشين في سعاده وياما شفنا ناس عايشين في قصور والقصور دي ليس فيها طعم السعاده نسال الله ان يملا بيوت المسلمين يا جماعه من السعاده خدت بالك يعني المساله مش بكتر فلوس ولا الكلام ده كله تقدر ان انت تتزوج تقدر تشتغل تقدر تتكسب تقدر ان انت تشيل هم اسره اتجوز اتجوز على طول ما تستناش هستنى لما اخلص لما اعمل لما اسوي طالما قادر تشتغل اتجوز اتجوز ربنا يكرمك اذكر اخ حبيبنا كان بيقول لي انا عايز اتجوز بقى جوازا لله قلت له طيب انا هتعمل ايه يعني ايام ما كان بقى البنات بتوع الشيشان بيجوا هنا بقى في ايام حرب الشيشان فبنات هنا يعني هو مفيش اهل بقى ومفيش لهم حد خالص فيعني ايه كانوا يعني بيعرضوا هم لو حد عايز يتزوج واحده منهم يعني نوم سوا فيها قال لي انا يعني اخد اجر بقى يعني اخت زي كده واتجوز اخت من بتوع الشيشان قلت له يعني انت عاملها لله قال لي اه والله لله يعني الامر ده عامله خالصا لوجه الله قلت له طب طالما انت عاملها خالصه لوجه الله انا عندي ليك اخوات ايضا من الصومال ايه رايك قال لي لا ما اتفقناش على كده واخد بالك قلت له يبقى مش لله بقى انت قلت بقى دي واحده بيضه وحلوه وببلاش فاهم ازاي اه يعني سبحان الله يبقى لازم تجدد النيه ان انت لما تعمل عمل تعمله لله ثالث حاجه يا شباب من اسباب النجاه من هذه الفتنه غض البصر احنا قلنا السبب ايه وده العلاج بقى غض البصر والبعد عن الاختلاط تيجي واحده في الجامعه ما انت لسه بقى بتدرس مثلا قاعد في الجامعه ممكن تكون واقف مع بعض الشباب الملتزم او ممكن تكون واقف مع بعض الشباب غير الملتزم وبتدعوهم الى الله عز وجل جت واحده زميلتهم ودخلت عليهم هتسلم على سوسي وتوتو وميمي وفيفي وفاهم ازاي وجه الدور عليك يا حلو هتسلم عليك هتعمل ايه يقول اصل انا بتكسف مضطر ان انا اسلم وخلاص فاهم ازاي لا ما تسلمش امال اعمل ايه قول لها اي حاجه معلش يا اخت اصل انا متوضي مع ان مفيش علاقه اصلا بين الوضوء وبين ايه السلام يعني ده حكم وده حكم اه الحكم السلام نفسه محرم انما سلمت على واحده هل الوضوء ينتقد لا ما ينتقدش الا اذا خرجت حاجه تنقض الوضوء خدت بالك طيب تيجي في مره تانية واقف وانت مش متوضي جت تسلم عليك ولا معلش يا اخت اصل انا مش متوضي المهم ايه يعني المهم تخرج من الموضوع ايه باي طريقه بفضل الله سبحانه وتعالى طيب رابع حاجه ان انت تكثر من الصيام الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى يقضي على الشهوه انما ايه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له ايه وجاء آه سادس حاجه فاضل حاجتين ان شاء الله سادس حاجه تلعب رياضه ايه يعني لما تلعب رياضه الرياضه تصرف الشهوه وتخليك تنشغل بهدف معين خد بالك من حاجه لما تلعب رياضه هتاخد وقت من عندك هتطلب العلم هتلعب رياضة هتعمل أي حاجة تنفعك في دينك أو في دنياك بفضل الله لما بتشغل نفسك هيبقى عندك دراسة يعني مذاكرة حفظ قرآن حفظ متون أحاديث طلب علم حضور محاضرات زيارة صلة رحم آه، مراعاة الوالدين لعب رياضة بالله عليك في وقت تاني في وقت ان انت تحب ولا ولا تحب مفيش وقت خلاص بقى فاهم ازاي هتلاقي وقتك كله انشغل المهم تشغل نفسك بطاعه الله سبحانه وتعالى تنشغل بهم وقضيه ان انت لما تطلب العلم تنشغل بهم الدعوه اعرف شباب في الجامعات والله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم والله العظيم شعله من النشاط في الدعوه الى الله عز وجل حياته كلها هم كله الدعوه تلاقيه شاب وفي وسط الفتن دي كلها والمعمعه والحبيبه ماشيين قدامه رايحين جايين وهو ما ينشغل بهذا كل اللي يشغله انه عايز يدعو الى الله بس باللين والحسن مش تلاقي اثنين ماشيين مع بعض تقوم داخل بال- بالفاس وتخلص ده بالراحه كده واللين والرحمه يعني هم ماشيين كده شريط اتفضل يا اخي ان شاء الله ربنا يحفظك اسمعوا شريط كده عن وصف الجنه يسمع وصف الجنه وصف الحور العين هيزهد في اللي معاه اتفضل يا سبحانه وتعالى يسمع عن الخوف من سوء الخاتمه او طريق الحسن الخاتمه او الموضوعات بتاعت الاخره بالذات الانسان دايما شغوف بمعرفه الغيب واعظم غيب ان انت تعرف ايه اللي هيحصل يوم القيامه ايه اللي هيحصل في القبر ايه اللي هيحصل في الاخره عشان كده والله يا شباب عايز اقول كلمه اخيره قبل ما نخلص المحاضره دي عايزين نقول ان الشاب اللي اتعلق قلبه بواحده في حب محرم عايز اساله سؤال يعني عايز اساله سؤال واسال برضه الاخت اللي قلبها اتعلق بواحد برضه عايز اسالهم سؤال بالله عليكم ازاي ممكن تقابله النبي يوم القيامه يوم القيامه يقينا هتقابل النبي اما تشرب من الحب بتاعه واما ان يسودك الملائكه عن الحوض يبقى اذا لما تروح يوم القيامه والنبي يسالك فين الامانه اللي سبتها في عنقك فين أما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض لو سألك النبي عملت إيه في الأمانة بلغت سنتي ولا لا عبدت ربنا ولا لا هتقول له إيه وهتقول له إيه هتقول له يا رسول الله وقتي كله كان ضايع في الحب طب بالله عليك تقدر تقول للنبي كده طب بلاش ده كله أنا بقول للشاب اللي ماشي مع واحدة بقول له كلمة صغيرة تخيل كده وانت ماشي معاها وفجأة عايزك بس تفتكر المنظر ده فجأة لقيت النبي واقف قدامك يا نهار أبيض أنا مش متخيل المنظر ده والله تخيل كده وانت ماشي ومعاك واحدة ومأنجشة وفجأة لقيت النبي ايه ده مسلم ايوه مسلم يا رسول الله يعني من أتباعي المفروض امال ايه اللي انت عامله ده تخيل بقى حياتك من النبي تخيل بقى النبي اللي اتأذى وتعرض لأشد أنواع الإيذاء وضع سالم جزور على ظهره ورمي التراب على رأسه وشق جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من محاولة للقتل صلى الله عليه وسلم وتعب كل دوت عشان تبقى أنت مسلم يبقى الجزاء بعد كل اللي عمله النبي وبعد كل اللي ضحى به النبي ان انت تسيب سنة النبي وتروح تشغل قلبك بحب واحدة بالله عليك لو قابلت تتكسف ولا ما تتكسفش بلاش ده كله لو قابلت ربنا يوم القيامه لو وقفت بين ايدين ربنا ده النبي قال كده حديث في البخاري ومسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان شفت المشكله عامله ازاي تخيل انت لوحدك واقف بين ايدين ربنا هيسالك عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالنبي بيقول إيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم مش هيشوف غير البنت اللي كان واخدها في إيده وينظر العبد أشأم منه مش هيشوف غير البنت اللي كان واخدها في إيده وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا إلا النار شوف حب النبي كده بيقول لك إيه فاتقوا النار شفت النبي بيحبك قد إيه خايف عليك خايف عليك النبي شفت قد إيه النبي بقى لما هو بيحبك الحب ده كله بقى أنت تصرف محبتك بدل ما تخليها للنبي تخليها لوحدك وبدل ما انت تخلي محبتك للنبي تخليها لواحد اظن حاجه تكسف حاجه تكسف بجد مش قد ايه فاتقوا النار ولو بشق تمر تخيلوا معايا لحظه العرض على الله لما ربنا سبحانه وتعالى يامر الملائكه تنادي اين فلان ابن فلان بكلم الشاب اللي مفتون بواحده اين فلان ابن فلان هيترعب ايوه انا المقصود لان في 100 واحد اسمه احمد محمد محمود في 100000 واحد لكن ربنا يلقي في روعك انك انت المقصود نعم يا ملائكة الرحمن أقبل على الواحد الديان تعالى تعرض على المحكمة الإلهية على محكمة العدل التي قال جل وعلا فيها لا ظلم اليوم وقال فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تتخطى كل صفوف الإنس والجن والملائكة وتقف بين يدي الله يا لحظة عصيبة ضيع حياته كلها عشان واحدة يقول لك عمر كله حياتي كل حاجة في حياتي هي دي لو ما جوزتهاش اموت وهي تقول نفس الحكاية لو ما جوزتوش انتحر تيجي يوم القيامة تقف بين ايدين ربنا ها عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا قابلت البنت الفلانية في يوم كذا حصل حصل يا رب وعكست فلانة يوم كذا حصل حصل ومشيت مع فلانة يوم كذا حصل حصل ووعدت فلانة بالجواز وضحكت عليها يوم كذا حصل فضايح فضايح ربنا عافينا وعافيك في الآخر الله أعلم بحاله هل ربنا هيعفو عنه ولا مش هيعفو هو في مشيئة الله لكن في النهاية عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعذابه سبحان الله فلو أخذ كتابه شماله هيصرخ في أرض المحشر هيفضح على الملأ بين الإنس والجن والملائكة يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما احنا فيها اهو ما احنا فيها اهو ما انت لسه في دنيا الحق نفسك وتوب لله ابعد عن كل ده ابعد عن مصادر الفتن دي ربنا عافينا وعافيكم تخيل وانت بتقرا كتابك امام الخلائق جميعا بتقرا وانت ماشي مع فلانه وانت بتحب فلانه وانت بتغازل فلانه وعمال بتقرا وتفضح امام الاشهاد امام الناس يوم القيامه في ارض المحشر فضايح احنا في غنى عنها ربنا عافينا وعافيكم حد فيكم مرة نزل يا شباب قبر هو بيت في واحد حد فيكم نزل قبر شفت منظر القبر عامل ازاي منظر موحش سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه كان لما يذكر امامه الجنه والنار لا يبكي وإذا ذكر القبر كان يبكي فبيسألوه ليه كده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد عافانا الله وإياكم أول منازل الآخرة البنت اللي أنت حبيتها يوم ما تموت أنت لو نزلت القبر أتحدى لو هي وافقت تنزل تقعد معاك ساعة والشاب اللي انت حبيتيه يوم ما تموتي وتدفني اتحدى لو رضي يقعد معاكي في القبر ساعه لا يمكن العجيب في الموضوع يا شباب ان اغلب اللي بيموتوا في الاوقات الحاليه دلوقتي شباب كان ربنا بيقول لكم فوقوا خدوا بالكم اغلب اللي بيموتوا دلوقتي مش العجائز مش الكبار اغلب اللي بيموتوا دلوقتي الشباب عشان ما تقولش لسه العمر طويل ولسه قدامي فرصه اعيش واتمتع وبعدين اتوب ما تضمنش ما تضمنش والله وحكيت لكم قبل كده قصص كتيرة جدا في سوء خاتمة لناس كتيرة ربنا يعافينا ويعافيكم يبقى الحل ايه يا شباب الحل اللي اي شاب يتوب لله لو كان واقع في المشكلة دي او اللي يسمع الشريط ده بعد كده يتوب اول ما يسمع الشريط بفضل الله عز وجل لازم يتوب بمجرد ما يسمعه ويقطع اي علاقة محرمة ويلحق لان في شباب كان نفسهم يتوبوا لكن ماتوا قبل ما يتوب كان بيقول هتوب بس بعد ما خلص ثالثة كلية قبل ثالثة كلية مات كان بيقول هتوب لما اتخرج قبل ما يتخرج كان مات فلازم نتوب اسمع لقول علام الغيوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم شوف رحمه ربنا بيقول ايه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ومع أن ربنا ليس بحاجة إلى توبتك ولا إلى طاعتك ورغم ذلك ودون سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ومن كمال رحمته سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملك ينزل كل ليلة كل ليلة من أجل الشباب اللي نفسهم يتوبوا من أجل البنات اللي نفسهم يتوبوا ينزل مالك الملك وملك الملوك إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وينادي ينادي على مين؟ على عباده اللي نفسهم يتوبوا اللي عايزين أي حاجة فيقول جل وعلا هل من داع يدعوني أي داع أي حد هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له حدش عايز ربنا يغفر له خلاص كأن الناس بيقولوا له يا رب احنا مش محتاجين حاجة كانهم بيقولوا كده بلسان الحال قوم يا اخي قم في قلب الليل في الثلث الاخير من الليل قم صلي وتعرض لرحمات الله ونفحات الله سبحانه وتعالى قم وصلي وابكي بين يديه وقول له يا رب ماليش غيرك نجيني من الفتن دي خلصني يسر لي امر الزواج وان لم تيسر لي الزواج فنجيني من الفتن خرجني من الدنيا وانا عبد لك انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انا اموت على التوحيد وان انا ابعث مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نتوب لازم نتوب ورب الكعبة ودي أختم بها الدرس أسعد ليلة وأسعد يوم هيمر في حياتكم اليوم اللي هتتوبوا فيه شو سيدنا النبي عليه السلام لما سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك وهجره الناس جميعا خمسين ليلة في اليوم اللي نزلت فيه الآيات بتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه مين اللي قبله؟ النبي النبي أول ما قبله قال له إيه؟ قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك والله العظيم خير يوم يمر على أي إنسان عاصي منذ ولدته أمه هو اليوم اللي ربنا يوفقه فيه للتوبة ده كان حديث باختصار عن مسألة الشباب وفتنة الحب بدأناها بالكلام من خلال الألفاظ والحكايات اللي حكاها الشباب بنفسهم وختمناها بأسباب الوقوع في الفتنة دي وأسباب النجاة من هذه الفتنة وفي الختام وفي الختام نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة هندسة صوتية مهندس أحمد سيف وإخراج فني مهندس محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته